قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى في حوار مع الشباب آه، أسأل الله عز وجل أن يحفظ شباب وبنات المسلمين وأن يحفظ المسلمين أجمعين وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته ويجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقه النهارده موضوع مهم جدا آه، اختاره بعض الشباب ان احنا نتكلم اليومين دول بالذات في الموضوع دوت بمناسبه آه، عيد الحب والفالنتاين زي ما بيقولوا يعني فعايزين نتكلم عن الشباب وفتنه الحب. الحقيقه موضوع خطير جدا وموضوع شاغل اذهان كتير من الشباب والبنات ان كتير من الناس بيقول لك انا ما اعرفش اعيش من غير ما احب واتحب ده شيء طبيعي ودي ظاهره صحيه فعلا الانسان لازم يحب ولازم يتحب لكن تعالوا نشوف بقى الموضوع من اوله بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة من أجل غاية جليلة عظيمة ووضحها سبحانه وتعالى في آية محكمة فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون هو دي الوظيفة أو هي دي الوظيفة اللي ربنا خلقنا من أجلها إن إحنا نتوجد في الدنيا دي عشان نعبد ربنا ونعمر الكون ونعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ربنا أنعم علينا بنعم كثيرة جدا جدا في ظل هذه العبودية أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى قال عنها جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا يمكن تستطيع أن أنت تحصي نعم المولى عز وجل ووضح سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولو قال وأتممت عليكم نعمي لصدق سبحانه وتعالى لكن قال وأتممت عليكم نعمتي إيه النعمة يا رب قال ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان الله شيء جميل جدا ان انت تعيش للاسلام تعيش ل- لدينك ان انت تعيش مسلم بمعنى بمعنى الاسلام الحقيقي بجد يعني يعني انا عايز اقول يا جماعه ان كل واحد في الدنيا ربنا استعمله في حاجه معينه عشان يقدم بها خدمه لدين الله سبحانه وتعالى ندي مثال بسيط على سبيل المثال حلقه زي اللي احنا بنعملها دي مثلا آه، الحلقه ديت بنوجه فيها آه، دعوه للشباب المسلمين لعل وعسى ان ربنا ينفع بهذه الكلمات شباب الامه ويهدي انسان يكون مثلا على علاقه محرمه فيهتدي فيتوب الى الله سبحانه وتعالى ويرجع الى الله. الحلقه ديت هل فقط يؤجر عليها فقط آه، محمود المصري اللي قاعد بيتكلم الكلمتين دول؟ لا ده في ورا الكاميرات جنود جنود ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين شباب وراء الكاميرات شباب على الصوت شباب اللي بيركب الايربيز والسماعات آه، مخرجنا الجميل الاستاذ عبد الحميد آه، آه، ناس كتيره واقفه ورا الموضوع كل ده في ميزان حسناته لو انه احتسب الشاب ربنا يبارك فيه يا رب العالمين اللي بيقدم لي كوبايه الميه ماجور على هذه الحلقه وله اجر كل كلمه انا بقولها ال- القائم على القناه اخونا وحبيبنا الاستاذ سعيد آه، آه، يعني ربنا يكرمه آه، ال- القائمين على اداره القناه ال- كل واحد له دور ولو بسيط جدا في هذه القناه بفضل الله له اجر عظيم يبقى اذا نرجع هنا بقى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ان الله اذا احب عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم ثم يقبضه عليه هي دي المسألة إن إحنا عايزين إن إحنا نعيش حياتنا لله سبحانه وتعالى إن المسلم ده جه الدنيا وكأنه مكتوب على جبهتي أو على جبيني وقف لله جل وعلا أجمل لحظات مش ان انت تبات اخويا وحبيبي وانت الناس كلها بتحترمك وبتوقرك وتجلك و... و... وتضرب لك تعظيم سلام وتحس ان انت ليك قيمه عندهم اجمل لحظات ان انت تحس بحاجتين ان انت لما تيجي تنام بالليل اخويا وحبيبي تحس ان ربنا راضي عنك وتحس في نفس الوقت ان انت نفسك كانسان راضي عن نفسك ومش معنى ان راضي عن نفسك ان انت بقى ان انت تصل لحد ال- العجب والغرور وان انت تبقى مغرور في نفسك تقول ده انا بعمل اللي محدش بيعمله او كده لا مش ده مقصودي مقصودي ان انت فعلا تكون يعني حاسس من جواك ان انت انسان محترم ان انت انسان متدين بجد حتى لو انك انت لو انت يعني ما كنتش متدين حاشا لله او كنت م- م- انسان مش يعني مش وقور انسان مش مش عايش لدينك والناس عماله تنادي عليك انت الرجل المحترم انت الرجل المتدين وانت وانت وانت انت تعلم ما في ما في نفسك انت اللي عارف حقيقه نفسك ما تتعاملش مع الناس من منطلق الذل ولكن تعامل مع الناس من منطلق الاصل عارف حضرتك لما تجيب لمبه سهاري وتحط صبعك قدامها كل ما تقرب الصباع من اللمبه كل ما تبص على الحيطه تلاقي صبعك بيكبر لكن هي مش دي حقيقه صبعك صبعك صغير قد كده هو على الحيطه ممكن تلاقيه قد الجمل يعني حاجه كبيره جدا واخد بالك لكن مش هي دي حقيقتك حقيقتك هي الاصل مش الظلم فقد تتعامل مع الناس من منطلق الذل الناس بتقول ان انت راجل متدين انت راجل عالم وان انت وانت عارف نفسك ان انت لا انت عالم ولا متدين ان انت الناس بتقول لك ان انت امين وانت عارف ان انت من- ممكن ما تكونش امين فانت احسن لحظات عمرك واحسن لحظات حياتك ان انت يوم ما تنام تحس وتستشعر ان ربنا جل وعلا راضي عنك وان انت نفسك بتحترم نفسك وراضي عن نفسك مهما الناس بقى اهانوك ومهما قالوا عنك يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف أوذي أشد الإيذاء ورمي بسلل رمي بالتراب ووضع سلل جزور على رأسه وخنقه عقبة بن أبي معيط وطرد من مكة والتهمة في عرضه وتسع محاولات لقتل النبي ورغم ذلك يكفيه ثناء الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم كفاية على النبي ان ربنا جل وعلا يثني على حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبقى اذا اخويا حبيبي احنا ربنا خلقنا الغايه مهمه جدا وجليله جدا اللي هي وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون وانعم عليهم نعم كثيره جدا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ويجي في الايه الثانيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي النعمه فين ورضيت لكم الاسلام دينا نعمة الإسلام ينبسط منها كل النعم التي تخطر على قلبك والتي لا تخطر على قلبك ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم في, في, في المقابل بقى ربنا سبحانه وتعالى لا أنعم علينا بكل النعم دي كلها أخبرنا أن كل نعمة في الكون كله أو كل شيء في الدنيا كلها مصيره إلى زوال إلا نعمة الإيمان والإسلام فقال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يبقى كل نعمة إلى زوال ما عدا نعمة الإيمان والإسلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هتعيش على نعمة الإسلام هتموت على نعمة الإسلام إن الذين قالوا ربنا الله وبعدين ثم استقاموا إيه اللي يحصل لهم عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا شوف قد إيه؟ يعني وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى لما تدخل القبر كمان هتتسأل عن النعمة الجليلة دي عن نعمة الإسلام هتتسأل عن النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها في قلبك النعمة العظيمة اللي هي أعظم نعمة اللي هي إيه ورضيت لكم الإسلام دينا تبقى رضيت لكم الإسلام دينا تنزل قبرك تسأل من ربك ما دينك من نبيك ثلاث أسئلة يستطيع طفل صغير في أولى ابتدائي يجاوب على ثلاث أسئلة لكن هل يستطيع إنسان واخد دكتوراه لو كان بعيدا عن طاعة الله إنه يجاوب على ثلاث أسئلة لا يمكن ليه؟ لأن هذا هذه الأسئلة لا يستطيع الإنسان أن ينطق الإجابة عليها إلا بتثبيت من الحق جل وعلا إيه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى يبقى إذن الذي يثبت هنا هو الله سبحانه وتعالى وعشان عشان تعرف كمان قدر هذه النعمة إن أنت حتى لما هتخش الجنة هتخش الجنة أولا برحمة الله ثم بنعمة الإسلام انا ليه بقدم المقدمه دي كلها عشان لما اكلم اخويا وحبيبي بقى عن ان ما ينفعش تعيش حياتك كلها عشان تحب واحده في الحرام وتحبك لا ده انت ده انت ده انت مخلوق عشان حاجه اعظم من كده ده انت ليك قدر عند ربنا ولقد كرمنا بني ادم ده عموم بني ادم ربنا كرمهم فما ظنك بالمسلم الموحد الذي وحد الله وعبد الله وجعل وجهته كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين تيجي تخش الجنة شوف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين النتيجة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون فكان من ضمن النعم بقى يبقى اذا النعمه اعظم نعمه واجل نعمه ربنا انعم بها على العباد نعمه الاسلام. كان من ضمن النعم التي انعم الله بها علينا انا عايز اكلم شباب المسلمين وبنات المسلمين عشان يعرفوا قدر هذه النعمه. انت ربنا خلقك انسان عزيز جدا على ربنا سبحانه وتعالى انسان ليه قدر كل شيء فيك قلت لك قبل كده ليه ثمن عند ربنا حتى الدمعه الصنطوطه اللي انت ممكن تستهتر بيها دي ممكن تكون سبب في انك تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامه مين اللي قال كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين سبعه يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل كم من بنا بل كان اخر واحد بقى ورجل وسماه رجل الرجوله الحقيقيه بعض الناس تقول لك ايه هو في راجل بيبكي في راجل بيعيط ايوه في راجل بيبكي بل الرجوله الحقيقيه ان انت تبكي بس من خشيه الله انا مش ببكي عشان العربيه بتاعتي عملت حادثه ولا ببكي علشان فقدت آه، 20 جنيه ولا 30 جنيه انا ببكي لان في شيء فاتني يقربني من ربنا سبحانه وتعالى ببكي لان في طاعه آه، لم ادركها هي دي هو ده البكاء هو ده بكاء الرجال ابكي لاني تاثرت بايه تاثرت بحديث تاثرت بموعظه حاجه تذكرني بالله سبحانه وتعالى اتذكرها فابكي ورجل ذكر الله خاليا ففاضت ففاضت عينه يبقى اذا من ضمن النعم التي انعم الله بها علينا نعمه القلب الله والله نعمة عظيمة جدا ونعمة جليلة وبكل أسف أسيء استخدام هذه النعمة في هذا الزمان من بين كثير من بني جلدتنا إلا من رحم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعمة القلب القلب هو مناط الإيمان والتكليف هو في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأثنى الله عز وجل على خليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا في حقه إذ جاء ربه بقلب سليم وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ويقول كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم يبقى ربنا لا يريد منك إلا قلبك القلب ده عين الله على قلبك وإلا لو كانت عين الله على شكلك لكن بقى اللي مش حلو كان مش هيقبل ولا يخش الجنة ولا أي حاجة لا الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا لأن الصور ديت احنا يعني لا يد لنا فيها احنا احنا نتحكم فيها ازاي اي انسان في الدنيا كان يتمنى انه يخلق جميل جدا وشعر اصفر وعينيه خضراء وامور وبيضاني وحليوه ومسبسب اي واحد في الدنيا عايز يبقى كده لكن تلاقي ال- الاسمر والابيض وال وال والخمر والمش عارف ايه كل واحد مخلوق بخلقه معينه وبشكل معين هل هو تدخل في خلقتي ابدا دي حاجه بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك لما تعوز تحاسب انسان على حاجه حاسبه على الحاجه اللي هو ليه تحكم فيها ليه اراده فيها فاهم ازاي ما تجيش لواحد تقول له ايه هو انت شكلك مش حلو ليه هو دي خلقه ربنا سبحانه وتعالى ربنا هو اللي خلقه على هذه الصوره فلا تحاسبه انما تحاسبه على إن ايه انت ليه اخلاقك مش كويسه اه ليك حق ليه لان الخلق اوعى تقول لي بقى ان الخلق ماليش ايه ماليش يد لا ليك يد تستطيع ان تجاهد نفسك وان تحسن خلقك وتستطيع ان انت تجاهد نفسك في ان انت تكون صادق وامين ووفي وان انت تكون بشوش وان انت تكون انسان آه، سهل وتكون لين وتكون عندك رفق وعندك رحمه وعندك امانه كل هذه الاشياء تستطيع ان تجاهد نفسك لتكون كذلك والا الصحابه منهم اللي كان قبل في الجاهليه منهم اللي كان بيصنع الاصنام ومنهم اللي كان بيعبدها ومنهم اللي كان بيشرب خمر ومنهم اللي كان بيزني ومنهم اللي كان بك- بيكذب ومنهم ومنهم لكن لما اسلم خلاص خلع ثوب ثوب الجاهليه ووضعه على باب الاسلام ودخل الاسلام بقلبه وجوارحه فاصبح اسطوره اسطوره في عالم الناس وفي دنيا الناس كان قرانا يمشي ويدب بين الناس يبقى اذا القلب ده له يعني يعني هو ده هو ده مناط التكليف هو ده الاصل هو ده الملك هو ده الملك اللي لو استطعت بفضل الله سبحانه وتعالى انك تجاهد نفسك في ان انت تنظف قلبك ولذلك حبيبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان في واحد هيخش الجنه بسبب ايه؟ ان قلبه نقي بس فقط يعني فاهم ازاي؟ بعد طبعا اداء الفرائض يعني هو رجل ليس عنده كثير نوافل ولا آه، عبادات آه، لكن هو يا دوب بيأدي الفرائض لكن قلبه سليم قلب سليم تجاه المسلمين والحديث رواه احمد بسند جيد لما عبد الله بن عمرو آه، سمع النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ثلاث مرات سيدخل- سيدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه ويدخل رجل بسيط جدا متوضي ويدخل يصلي ركعتين ويمشي عبد الله بن عمرو ما قدرش يفوتها لانه كان ما شاء الله كان مثل عظيم جدا في العباده فقال له يا اخي اني لا حيث ابي الا ادخل بيته ثلاث ليال فهل لا تضيفني عندك قال له ماشي تعال اتفضل فراح عبد الله بن عمرو بي- طبعا عبد الله بن عمرو الله اكبر على عبادته كانت حاجه يعني يعني حاجه يضرب بها المثل فكان عبد الله بن عمرو يصوم النهار ويقوم الليل وقراءة قرآن ما شاء الله كان بيختم القرآن في ثلاث كل ثلاث أيام مرة وكان في الأول بيختمه كل يوم مرة فلما لقى الرجل كان لا يفعل شيئا خالص غير الفرائض غير أنه كان إذا تعار من الليل كان لو قلق بالليل كان يذكر الله جل وعلا حتى قال عبد الله بن عمرو بنفسه قال حتى كدت كدت شوف اللفظ حتى كدت أن أحتقر عبادته قلت ايه ده هو ده بيعمل ايه عشان يخش الجنه والنبي يشهد له ثلاث مرات ان هو من اهل الجنه واذا به يسال هذا الصحابي يقول ماذا تصنع إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا كذا وكذا وانا ما لحقت ابي انا ما فيش مشاكل بيني وبين ابويا بس انا حبيت ابات معاك واشوف انت بتعمل ايه وسمعت النبي ثلاث مرات بيقول ان انت من اهل الجنه ماذا تصنع قال لا شيء هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي قلبي غش ولا حسد على احد من المسلمين فقال عبد الله بن عمرو تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك مش بالسهل مش بالسهل النهارده مسلم يبات وصدره سليم تجاه اخوانه دي عايزه مجاهده كبيره قوي ان انا اكون مظلوم وان اكون مأذي وان اكون ناس بتجيب سيرتي وناس بتغتابني وناس بتاذيني ان انا ابات كده بالليل اقول يا رب يا رب سامح كل اللي اذاني يا رب يا رب انا عفوت عنهم يا رب وانت اولى بالمسامحه فاعف عني ولذلك تتذكر حضرتك في لما النبي عليه الصلاه أراد أن يجمع لغزوة العسرة فجاء هذا بماله كله أو أبو بكر وعمر بن الخطاب جاء بنصف ماله وعثمان بن عفان دفع ألف دينار ثم ألف دينار حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ثم بعد ذلك منهم من جاء ببعض النقود البسيطة ومنهم من جاء بعنقود عنب ما لقاش عنده عنقود عنب بس ومنهم من لم يجد أي شيء فقال له أبو ضمضم فقال اللهم إني أو اللهم إنك تعلم أني لا أجد درهما ولا دينارا فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو أذاني فقد عفوت عنه وأنت أولى بالمسامحة هي دي المسألة الجميلة اللي احنا عايزين نقول إيه نقول يا شباب إن القلب القلب لازم يبقى نظيف ما ينفعش إن أنت تغبر القلب بحقد وحسد وضغينة وكذب ونفاق ورياء وخيانة وان انت تكون انسان يعني حياتك كلها مليئه بحب في الحرام القلب يفسد القلب يفسد انت عارف انا اديتك مثل قبل كده قلت لك هب ان واحد جاب لك طبق شوربه شوربه كده سخنه فانت وانت ماسك الشوربه قلت بسم الله ورحت حاططها في ودانك ودانك هتتخرم السمع ده هيضيع مش هتعرف تسمع بعد كده طيب قلت بسم الله وحطيت في عينيك عينيك هتضيع انما بسم الله وحطيت في بقك هتستمتع وتشرب ويكون هنيئا مريئا ويتقوى جسدك وتسعد وتعيش حياة جميلة خد بالك مع ان هي هي نفس الشوربة وبتخش نفس الجسد لكن دخلت من المنفذ الصحيح واضح كده القلب ده ربنا خلق القلب ده لهدف وغاية ان انت تعبد ربنا بالقلب ده اعبد ربنا بالقلب ازاي هو انا لما بصلي بصلي بالقلب طبعا ازاي مش انت قبل ما بتصلي بتنوي النية دي محلها ايه القلب ما بتعملش بقى زي بعض الناس اللهم اني نويت صلاه الظهر خلف الامام مش عارف مين في طنطا في الجامع الفلاني اربع ركعات حاضرا واقفا مش هينفع صلاه بالمنظر ده يعني ما بقولش هي باطله لكن بقول ما ينفعش ان انت تقول كده لان النيه محلها القلب والجهر بالنيه بدعه يبقى اذا كل شيء بتستعمل في قلبك بل ان هقول لك حاجه بقى حلوه قوي عجيبه النيه اللي هي محلها القلب والقلب هو محله النيه النيه اخويا وحبيبي عبادة مستقلة لا تحتاج إلى عمل قول يا شيخ محمود الكلام غير ده والله العظيم كلام صحيح النية لوحدها عبادة مستقلة لا تحتاج إلى عمل أما العمل فهو عمل فهو عبادة تحتاج إلى نية وعمل بغير نية لا يقبل تخيل تخيل لو أنت دخلت كده عايز تصلي أي صلاة لكن بلا نية لا بنية نافلة ولا بنية فرض ولا بنية ولا بأي حاجة تخيل كده ان انت عايز تروح مكه لكن لا بنيه عمره ولا بنيه حج هتكتب لك ايه يبقى لابد من نيه اما النيه لوحدها فهي نيه فهي عباده لا تحتاج الى عمل ايه الدليل حديث الترمذي واحمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الدنيا لاربعه نفر خد بالك رجل او رجل والقراءتان صحيحتان اتاه الله مالا وعلما عالم مع فلوس فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل بص بقى الثاني بقى ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا عالم بس فقير خد بالك بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل قال النبي معقبا على ذلك فهما في الأجر سواء هذا بعمله وهذا بنيته ايه رأي حضرتك بقى يعني هو الراجل الاولاني عمال ينفق وعمال ويبني دار ايتام ويبني مساجد ويعمل ويعمل خير كبير قوي وبعدين التاني قال يا ريتني عندي زي اللي عنده والله كنت عملت زيه يوم النبي يقول ايه تخيل وده الاولاني ده الاولاني صرف ملايين بناء مساجد ودور ايتام و- ودار مسنين وعمل وخيرات وجوز شباب المسلمين و- وزوج اليتيمات وعمل خير كبير قوي يوم النبي يقول ايه فهما في الاجر سواء مع انه ع- قال عن الاولاني ايه فهذا باعلى المنازل اذا يبقى الثاني برضه مع اه طبعا معاه باعلى المنازل برضه ويقوم قايل فهما في الاجر سواء طب ازاي يا رسول الله قال هذا بعملي وهذا بنيتي بس بشرط بشرط ان انت تطبق كلمه النبي عليه السلام اللي هي ايه فهو صادق النيه بل الاعجب من كده ان ورد عند مسلم ان النبي عليه السلام قال من سال الله الشهاده بصدق اهم حاجه الصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه تخيل حضرتك قاعد في بيتك واخواننا في غزه ربنا يا رب يرحم شهدائهم يا رب العالمين ويحشرنا معهم في الفردوس الاعلى قولوا امين وانت قاعد في بيتك تقول يا رب يا رب كنت اتمنى اكون مع اخواني في غزه اتقتل معهم واستشهد معهم شوف قد ايه تنال اجر الشهداء وتحشر مع شهداء غزه ان شاء الله وان مت على فراشك هي دي مساله استحضار النيه واحنا قلنا يا جماعه قول يحيى بن ابي كثير رحمه الله رحمه واسعه حينما قال تعلموا النيه ده, ده النيه دي علم لوحده انا عايز اعمل لكم درس مره عن عن عمل النيه ال- النيه دي لوحدها عباده مستقله تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل ويقول ابو ابو سليمان الداراني رحمه الله رحمه واسعه طوبى لمن صحت له خطوه يريد بها وجه الله ويقول الامام احمد لابنه عبد الله يا بني انوي الخير فانك لا تزال بخير ما نويت خيرا يعني فاصل بسيط حبايبي ربنا يبارك فيكم ونرجع لكم بعد نص دقيقه ان شاء الله جزاكم الله خيرا خليكم عليكم معانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
والأحسان ستجمعنا قناة النار
شاشة تأخذك للجنة على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس وبالحسنات والإحسان ستجمعنا قناة النار
شاشة تأخذك للجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرة تانية نرجع لموضوع القلب موضوع القلب ده موضوع خطير جدا جدا فوق ما تتخيل إن القلب ده لابد إن أنت تسقيه كتير قوي من الشباب يسألني يقول لي بيحصل لي فتور وبيحصل لي مشاكل وكنت الأول زي الفل وأسمع القرآن أبكي أسمع الحديث أتأثر أسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم من قلبي كده وأحس كده إن قلبي بي بي بيتحرك ودلوقتي اسمع القران فلا اتاثر اسمع الحديث فلا اخشع اسمع كل شيء ولا ولا ولا يعني ما فيش اي حاجه خالص اقول له السبب بسيط جدا ان انت اهملت غراس القلب اهملت سقيا القلب القلب ده اخويا وحبيبي عامل زي الزرعه زي النبته الجميله وده اجمل نبته ربنا انعم بيها عليك سبحانه وتعالى فحضرتك تخيل لو انت حطيت زرعه قلت انا هعمل زرعه في البيت كده في البلكونه بتاعه البيت وان شاء الله كل يوم اسقيها حطيت الزرعة ونسيت تسقيها فأول يوم بدأت الزرعة تدبل شوية تاني يوم ابتدت تدبل أكتر تالت يوم ابتدت يعني خلاص بت- بتحتضر رابع يوم خلاص الزرعة ماتت فجيت بعد أسبوع بتسقيها لقيتها ماتت أصلا فهتسقي في إيه؟ فعشان كده القلب محتاج إن أنت تسقيه على طول تسقيه بإيه؟ خد بالك ناس كتيرة بتركز على العبادات البدنية ان هو بيصلي الحمد لله بيصوم ما شاء الله وبيركز على العبادات المال- المالية بيزكي و- وه- وهكذا يعني والعبادات اللي تجمع بين الب- البدنية وال- وال- والمالية زي الحج إلى غير ذلك لكن بيهمل عبادات قلبية عظيمة مثل الحب والخوف والرجاء والتسليم والإذعان والذل والانكسار والإنابة والإخبات والتوبة واليقين والتوكل حاجات أنا لو قعدت أذكرها من هنا لبكرة مش هنخلصها عبادات يا جماعة عبادات وكان أجمل هذه العبادات وأجمل باب هتلاقيه يوم القيامة فاضي فاضي أوي أوي إلا من بعض الناس باب الذل والانكسار ده أعظم باب خد بقى من أخوك النصيحة ديت من أخوك الصغير أجمل باب وأعظم باب تدخل بيه على الله سبحانه وتعالى باب الذل والانكسار انكسر بين ايدين ربنا انكسر بجد بين ايدين آه، الاول انا ع- قبل ما اخش في هذه المساله عايز آه، انوه كده تنويه بسيط لحبايبي ربنا يحفظكم ان شاء الله في محاضره ليا ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في نقابة الصحفيين اللي في شارع رمسيس إن شاء الله الساعة ستة ونص إن شاء الله والدعوة عامة لكل الناس ما هيش دعوة مخصوصة لحد دعوة عامة لكل الناس اللي عايز يحضر إن شاء الله ينورنا في نقابة الصحفيين يوم الأربعاء القادم إن شاء الله الساعة ستة ونص مساء إن شاء الله ربنا يكرمكم إن شاء الله نتمنى نشوفكم على خير كمل موضوعنا إن الإنسان الانسان لابد ان هو يشوف قلبه ده ويحاول يغذيه دايما يغذيه دايما بالعبادات وبالاشياء اللي تقربه من ربنا سبحانه وتعالى هذا القلب اللي هو من من ضمن النعم العظيمه اللي ربنا انعم بها علينا سبحانه وتعالى هذا القلب لابد ان هو يحب ويكره هنيجي بقى الموضوع بقى نخش يا شباب على موضوع الشباب وفتنه الحب القلب ده لازم يحب ولازم يكره ده شيء طبيعي في واحد في الدنيا يعرف يعيش من غير ما يحب ولا يكره اقول لي لا انا هحب بس مش هكره اقول لك برضه يبقى قلب مش مظبوط ازاي انت عايز نكره اي طبعا عايزك تكره تكره اكره مين تكره اليهود تكره اعداء ربنا تكره المعاصي تكره اي شيء يبعدك عن ربنا تكره الشيطان إيه، دي اشياء لازم تكرهه والا لو ما كرهتهاش ده يقبح في ايمانك يعني لو في واحد بيقول ايه والله انا بحب الواد ابليس ده عشان واد مجدع وحلو وواد كده جميل ولذيذ وبعدين ده زي ما بعض الشي... عبدة الشيطان اللي قالوا قالوا أصل ابليس ده الواد الوحيد اللي طلع مجدع وابن حلال قوي قوي قوي وواد مخلص يعني ليه قال لك الصواب يسجد لاي حد من دون الله اقول لك طبعا غلط لان لما ربنا امره ان يسجد لادم عليه السلام امره ان يسجد سجود تحيه وكان سجوده لادم عليه السلام عباده لله لان اللي امره بكده هو ربنا سبحانه وتعالى ولذلك يوضح النبي عليه السلام يقول ايه ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها يعني ما ينفعش حد يسجد لحد لكن لو ربنا امرني ان انا اسجد لحد هسجد له ده لو ربنا اللي امرني لو ربنا امرني اسجد لاي حد في الكون لاي شيء في الكون وجاء الامر من الله اسجد لكذا هسجد لان مين اللي امرني بكده الله هو انا في الحج اشياء قد لا تدخل عقل بشر ده انا بعمل ايه انا بطوف حوالين حجر الكعبه وبسعى بين حجرين الصفا والمروه وبقبل حجر اللي هو الحجر الاسود وبرمي آه، حجر بحجر الجمرات فمزلامي الجمرات يبقى اذا كل هذه الاشياء حجاره في حجاره وبقف على حجر جبل عرفات يبقى اذا كل هذه ايه حاجات لا تدخل عقل بشر لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فانا بفعل هذا الامر طاعه لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع لموضوعنا حبايبي يبقى لازم احب ولازم اكره والقلب ده لازم يحب ولازم يكره والقلب اللي ما يحبش ما يبقاش قلب يعني الحب شيء جميل جدا يعني لازم احب اكيد لكن المسألة- السؤال بقى احب مين واحبه ليه واحبه ازاي ثلاث اسئله مهمه قوي احب مين مهم قوي مين اللي اتحب واحبه ليه سؤال مهم برضه واحبه ازاي ده سؤال برضه مهم هو ده بقى موضوعنا حب مين حب مين وحبه ليه وحبه ازاي دي مساله مهمه تعال نبدا الموضوع من الاول ربنا خلق الانسان وهو اعلم بما يصلح هذا الانسان قال جل في علاه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بلى سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى ادي لحضرتك مثال كده بسيط كده وركز معايا فيه لو ان حضرتك اشتريت عربيه جديده وانت ما تعرفش اي حاجه عن استعمال العربيات ولا تعرف بيتحط في التانك بتاعها ايه ولا بنتعامل معاها ازاي ممكن تروح تاخد العربيه هو العربيه بيبقى فيها في الاول لما اول ما بتشيلها حوالي 10 لتر بنزين توصلك لحد البيت وانت روح بقى فولها بقى بنزين فبدل ما تفولها بنزين فولتها ميه وقلت ايه آه، الماء طهور وطبعا هتحل البركه بتاعته على العربيه وقمت مح- مفول التانك ايه ميه ممكن تبوظ العربيه وان ما بوظتش العربيه فعلى الاقل هي ايه الموتور مش هيدور صح كده طيب ليه لانك انت ما انتش عارف تستعمل هذه السياره ازاي اشتريت تسجيل وعمرك ما شفت حد في الدنيا بيستعمل التسجيل ازاي فبدل ما تحط مثلا في التسجيل شريط كاسيت رحت حطيت فردة الحذاء وقلت نسمع بقى فردة الحذاء ديت آه، خد بالك بتقول ايه ما- مش هتسمع حاجه لان التسجيل لازم يحط فيه شريط كاسيت وهكذا فزي ما قلت لك المثل في اول الدرس فالقلب ده هتحط فيه عباده تحط فيه حب تحط فيه طاعه هتستعمله في طاعه ربنا هيثمر وهينضج وهيعيش اجمل حياه هتمسك القلب ده وتحط فيه بقى اشياء وافات ومفسدات وحب محرم وغيبة ونميمة ورياء ونفاق وكذب وخيانة وغش وزور وحسد وكره كل دي تفسد القلب بل وتهلك القلب خدت بالك المسألة عاملة ازاي فانت محتاج ان انت تقول يا ربي سبحانه وتعالى يلي خلقت لي القلب ده استعمله ازاي واستعمله في ايه هو ده السؤال بقى ان انت مقتنع ان اللي خلقك مين الله الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى هو اللي خلق هو اللي خلقني وهو اللي عارف ايه اللي يصلحني فعشان هو اللي عارف ايه اللي يصلحني قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب ده يبقى سليم ازاي ان انا اخليه مشغول بعباده ربنا مشغول بطاعه ربنا مشغول باتباع نبينا مشغول بمحبة ربنا مشغول بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أولياء الله سبحانه وتعالى محبة الإخوان محبة ال- آه، الأم والأب محبة كل من أمرني الله عز وجل بحبه فأنا مشغول بكل هذه الأشياء قلبي هيبقى سليم هيبقى زي الفل ما شاء الله قلبي ما بحاولش أملاه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله واحد بيقول له عايز يقول له كلمة على واحد من الصحابة قال إني أحب أن أخرج إلى أصحابي وأنا سليم الصدر محدش يقول لي حاجة عن حد خالص النهارده في ناس يعني ربنا عافينا وعافيك يتلذذ بفاكهة المجالس يقول لك آه، طول ما هم قاعدين كده فلان عمل ايه وفلان سوى ايه وفلان اتجوز وفلان طلق وفلان ودي مصيبة احنا النهارده مبتليين بيها النهارده في مجتمعنا الاسلامي الا من رحم الله سبحانه وتعالى كتير جدا من الاخوات يتصلوا بيا يقولوا لي بكل اسف بنقعد مع بعض عشان نعين بعض على طاعة ربنا واذا بالجلسة تنقلب كلها الى جلسة غيبة الشيخ فلان اتجوز اثنين والشيخ فلان اتجوز ثلاثة الشيخ فلان خلف والشيخ فلان آه، حصل له مش عارف ايه والشيخ فلان حصل والشيخة فلانة حصل لها كذا اشغلوا نفسكم بطاعة ربنا اشغلوا نفسكم بطاعة ربنا اشغلوا نفسكم بحاجة تقربكم من ربنا بدل ما تقعدوا تجيبوا في سيرة الناس وتقعدوا ت- وانتوا مالكم بالناس انتوا مالكم بالناس خليك في نفسك وخليك في نفسك اختي الفاضلة اشغلي نفسك بذكر الله اقعدوا اقروا مع بعض آه، القرآن واعملوا جلسة تلاوة كده جميلة وتعلموا الأحكام آه، اقعدوا اعملوا جلسة في العقيدة جلسة في في التفسير في السيرة انتفعوا بالوقت لا تشغلوا أنفسكم بسير الناس خصوصا سيرة سيرة العلماء فلحوم العلماء مسمومة فلحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة فده ويعني ال- ال- ال- اللي يفضل بقى ماسك في سيرة الدعاء والعلماء و و و والله العظيم قلبه بيمرض بل لا أكون مبالغا حينما أقول إن قلبه بيموت بيموت ليه؟ هؤلاء الناس على ثغر من ثغور الإسلام هم بشر هم بشر يصيبون ويخطئون مثلهم مثل أي حد ليس عندهم عصمة والعصمة مش موجودة حتى عند الصحابة يا جماعة مش هقول بقى العلماء ولا الدعاء مش موجودة عند الصحابة نفسهم العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تشغل نفسك فلان عمل فلان سوى فلان يا أخي اشغل نفسك بنفسك ويا أختي اشغلي نفسك بنفسك اشغلوا نفسكم بحاجة تقربكم من ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه الغيبة إن لم تبعدكم عن الله فلن تقربكم من الله سبحانه وتعالى وخدوا بالكم من حاجة بقى عشان تبقوا عارفين المسألة إن الوزر بتاع مستمع الغيبة هو هو نفس وزر المغتاب إيه الدليل على الكلام ده؟ خد الدليل حديث رواه مسلم ان في قصة ماعز بن مالك الاسلامي رضي الله عنه وارضاه لما زنى واقام النبي عليه الحد واذا باتنين من الصحابة ماشيين مع النبي عليه السلام ومع الصحابة فواحد قال للتاني يعني واحد اتكلم والتاني ايه والتاني سمع واحد قال للتاني ايه اما رأيت الى فلان ما ت- ما تركته نفسه حتى رجم رجم الكلب يا نهار ابيض تخيل بقى لما واحد يقول عن صحابي جليل هذا الكلام بيقول له ما تركته نفسه فضل كده بقى عمال يقول للنبي عليه السلام انا عملت انا فعلت وانا سويت ما تركته نفسه حتى رجم رجم الكلب واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلمه وسكت شويتين عدوا عزكم الله على جيفه حمار حمار آه، مات وفاحت ريحته عياذا بالله وانتفخت قوائمه وارتفعت الى اعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين فلان وفلان فين فلان وفلان ها نحن يا رسول الله احنا هو موجودين اهو فقال النبي للاثنين كلا من جيفة هذا الحمار فواحد فيهم قال له رحمك الله يا رسول الله غفر الله لك يا رسول الله ومن في الدنيا يأكل من جيفة الحمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ما نلتما ما نلتما انتوا الاثنين مع ان واحد بس اللي اتكلم يا جماعه والتاني كان بيسمع قال ما نلتما آنفا من عرض أخيكما أشد عند الله من أكلكما من جيفة هذا الحمار شوف قد إيه يعني اللي انتوا قلتوه بحق آه، ماعز بن مالك الاسلامي رضي الله عنه وارضاه اشد عند ربنا من الاكل من اله- من جيفه هذا الحمار. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الذي قال بين الذي اغتاب وبين الذي استمع. المغتاب وزر زي وزر الذي يستمع الى الغيبه. لكن لما يجي حد يغتاب عندك حد او تيجي اخت تغتاب عندك اي حد يعني لو سمحت الله يبارك فيكي ما مش ناقصين احنا كده يعني بنهدي حسناتنا لمن نغتاب ولذلك انا قلتها واحفظوا الكلمه ديت لو كان في حد في الدنيا دي جدير بان انا اغتابه يبقى امي وابويا صح كده هم اغلى اتنين عندي وانا لما بغتاب حد بهديله حسناتي فما فيش حد في الدنيا اغلى عندي من ان انا اهديله حسناتي قد ابويا وامي صح كده عشان كده يا جماعه عايزين نعيش حياتنا كلها كده بعيد عن مظالم الناس مظالم العباد أتدرون من المفلس حديث رواه مسلم قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من أمة النبي عليه السلام من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج الله أكبر أعمال زي الفل إيه؟ لكن المشكلة إيه ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته خلصت حسناته فقاش فيه ولا حسنة فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار مين بالله عليكم ذكي في الدنيا دي كلها إنسان ذكي إنسان أنا عايز أقول بس مش عايز أقول متدين وبس لا إنسان ذكي حتى يرضى إن كل الأعمال اللي بيعملها يروح يدي يقدمها حسنات لوحده لذلك أحد الناس لما اغتاب الإمام حسن البصري الإمام حسن البصري رحمه الله رحمه الله راح باعت له آه، طبق فيه تمر ورطب وحاجات كده جميله قوي خير ايه ايه ايه اللي بعته ده قال له جزاك الله خيرا انك اهديت الينا اليوم حسناتك فلم اجد مكافاه لك الا بعض التمر والرطب تاخد بالك يعني لما حد يكسبك روح بعت له دست الجاتوه قول له جزاك الله خيرا والله ما قصرت يعني انت اديتني شويه حسنات اقل حاجه اقوم بيها ان انا بعت لك ايه دست الجاتوه طبعا مش بقول يعني لازم تعمل كده انا بضحك يعني فاللي اقصده ان انت سبحان الله ان انت بتدمر حسناتك وخد بالك من لفظ الحديث فيعطى هذا ما قالش من صلواته ولا من صيامه قال من حسناته الله طب ما في عبادات غير مقبوله صح كده مش ممكن الواحد يعمل عباده كده تكون اي كلام فما تقبلش وممكن يبقى في عباده مقبوله لا خد بالك ده هياخد من صافي حسناتك يعني من عبادة مقبولة أنت أخلصت فيها النية لله واتبعت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلت فيؤخذ من حسناتك في هذه العبادة لفلان اللي أنت اختبته أو اللي أنت اختبته عشان كده أخي الفاضل أختي الفاضلة عطروا مجالسكم بذكر الله وبالاستغفار وبالصلاة على رسول الله وذكروا بعض بالله بدل ما تقعدوا قاعدين شاغلين نفسكم وحياتكم كلها فلان اتجوز وفلان اتطلق وفلان طلق وفلان اتطلقت وفلانه خلفت وفلان مش عارف آه، آه، بنى البيت وفلان معاه فلوس وفلان مالكوش دعوه بالناس مالكوش دعوه بالناس اشغلوا نفسكم بنفسكم علامة الإفلاس كما قال ابن عباس علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس دي علامة إفلاس الإنسان اللي عنده دين اللي عنده ورع اللي عنده علم اللي عنده هم شايله اللي عايش لقضية والله الذي لا إله غيره ما عنده وقت انه ينشغل بالناس ابدا ما عندوش وقت انه ينشغل ب- فلان عمله فلان. انا مال انا انا مال انا انا راجل طالب نجاه انا راجل طالب جنه انا راجل عايز اخش الجنه انا عايز اخد زوجتي واولادي واهلي وناس اخدهم الجنه انا مش فاضي اجيب سيره ناس واجيب سيره ده وأجيب- وعندي وقت للكلام ده يا عم انت عندك وقت نص ساعه تغتاب الناس النص ساعه دي اقعد اقرا فيها جزء قران او جزء ونص كمان قران بفضل الله تاخد فيهم بفضل الله على الاقل 200000 حسنه انت في غنى عن 200000 حسنه خدت بالك فالمساله اذا القلب محل النيه ومحل التكليف وهو في الاخره محل الحساب لازم القلب يحب طبعا لازم يحب زي ما قلت لك يحب مين ويحبه ليه يبقى لازم تشوف انت قلبك ده رايح فين اولى من يحب هو الله هو اللي خلقنا ورزقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا سبحانه وتعالى لولا ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش أبقى أنا في المكان ده وما كنتش أنتوا تبقى قاعدين تسمعونا دلوقتي أبدا لولا الله لولا ستر الله علينا ولولا حلم الله بنا ولولا رحمة الله بنا سبحانه وتعالى ما تعلمنا ولا اهتدينا ولا ولا صلينا ولا فعلنا أي طاعة ولا ربنا استخدمكم عشان تقعدوا تسمعوا الكلام ده هو إيه اللي بيجبركم انتوا قاعد- قاعدين تسمعوني ليه؟ ما أنت عندك 400 قناة أو 500 قناة النهاردة على النايل سات بس تقدر تسمع بيها أغاني وكليبات وتهريج وهزار وضحك ولعب و- وجد وحب وفاهم ازاي؟ وتقضي وقتك وت- وتعيش وت- وتنبسط. إيه اللي مخليك قاعد تسمعني؟ ربنا استخدمك. ربنا هو اللي يوصل لك كده لان انت بتقول انا بحب ربنا فربنا بيديك دل- دليل على حبه ليك اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك اقام حضرتك في ان انت قاعد تسمعنا دلوقتي واقام غيرك على القهاوي دلوقتي وفي الغرز وفي السينمات ومع حبيبته في ال- في الجنينه دلوقتي ولا في على البحر واخد بالك ومع ال- ال girlfriend بتاعته في مسافرين مارينا ولا ال- مش عارف فين خدت بالك فهو ده مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى اولى من يحب هو الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه اللهم اني اسالك حبك الله شوف السؤال يا اخي وده مين ده سيد ولد ادم اللي هو اسوتنا وقدوتنا لازم تعمل زيه بقى كان يقول كما عند احمد والترمذي بسند صحيح اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك الله نعيده تاني نعيده تاني بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك سبحان الله شوف سيدنا حنظله غسيل الملائكه سيدنا حنظله كما ورد عند الحاكم باسناد الحسن يوم ما دخل على زوجته الجميله فاتاها مثل ما ياتي الرجل زوجته فاصبح وهو جنب فسمع منادي الجهاد يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي رايحين فين؟ رايحين غزوه احد يقوم سيدنا حنظله مخير بين امرين بين انه يغتسل وممكن يتاخر عليهم فيخشى ان يبدا الجهاد وهو مش موجود او يخشى ان هم يروحوا مكان هو مش عارفه وبين ان هو يخرج وهو جنب فاختار ان يخرج وهو جنب فخرج وهو جنب فاستشهد في غزوه احد واذا بالصحابه كانوا بيدوروا على يعني شويه ميه يشربوها مش لاقيين ميه فاذا بهم يجدون حنظله آه، آه، آه، قد استشهد وحواليه وجسمه مبلول ميه وحواليه ميه كتيره جدا فسالوا النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال اما اني قد رايته بين السماء والارض تغسله ملائكه الرحمن بطست من الجنه وماء من الجنه وحنوط من الجنه فأرسل النبي واحدا ليسأل زوجة حنظلة عن حاله فقالت أما إنه لما سمع حي على الجهاد خرج وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه اللي كان سبحان الله 21 سنة في عداوة النبي مع انه كان من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وحكيم بن حزام ده مين؟ ده عمته خديجة بنت خويلد وهو اللي ادالها زيد بن حارثة هدية وهي لما لقت النبي بيحب زيد راحت مديله هدية فاكرين القصة ديت؟ شاف الموضوع ان حكيم فضل في عداوة النبي عليه الصلاة والسلام لكن الحق يعني ان هو ما كانش بيجابه النبي بالعداء لكنه لم يسلم يعني عمره ما حاول يقتل النبي آه، حتى لما كان يخش الغزوات كان يحاول يبعد عن النبي عشان ما ي- ما يبقاش في لقاء م- يعني في وش النبي عليه الصلاه والسلام مباشره لانه كان بيحب النبي برضه لكنه كان غير مقتنع بالاسلام لكن لما شرح الله صدره للاسلام في عام الفتح واسلم خلاص قال والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك ويعني بدأ بقى حياته كلها لله سبحانه وتعالى بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم يروح حكيم بن حزام يحج ثلاث مرات أول سنة خد معاه ألف شاه فنحرها وأطعم فقراء الحرم السنة اللي بعدها خد مئة ناقة ونحرها وأطعم فقراء الحرم في السنة اللي بعدها أخذ مئة أخذ مئة عبد ووضع في رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن جل وعلا وجه في يوم عرفة قال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم جميعا ابتغاء مرضاتك وأنت أولى بأن تعتق رقبتي من نار جهنم رجع بعد الحجة دي ونام على فراش الموت وهو يمسك بكتاب الله ويبكي ويقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك ومات عند هذه الكلمة رضي الله عنه وأرضاه معاذ بن جبل معاذ بن جبل وقت بس بالأمثلة البسيطة ديت عشان يضيق الوقت يعني معاذ بن جبل يعني حينما دخل عليه أو في كان في بداية السكرات كان يبتسم ويقول مرحبا بالموت مرحبا شوف الكلمة مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم إيه اللي خلى معاذ يقول الكلمة دي لأنه سمع النبي عليه السلام يقول كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه عتبة الغلام وده كان من من خيرة
حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه في كل الأحوال أنا بحبك يا رب أختم بالمثال الجميل دوت خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه لما أسره المشركون وأرادوا أن يقتلوه في أرض التنعيم آه، في بعد ما مرت الأشهر الحرم فكان الذي يشرف على قتله أبو سفيان كان لسه ما أسلمش رضي الله عنه وارضاه فلما حط- حطوه بقى على المشنقة فقال آه، أبو سفيان لخبيب بن عدي أتريد شيئا يا خبيب فقال أجل قال ماذا تريد قال أريد أن أصلي ركعتين لله قال إذا آه، انزل فكوه وراح نزل وراح مصلي ركعتين قال توضيت وصليت ركعتين بسرعة خشية أن يظنوا أن ما بي حذرا من الموت خفت لحسن يحسبوا إن أنا خايف من الموت قال فلما صعدت على المشنقة نظرت إلى يعني هو كان في مكة نظر تجاه المدينة وقال قبل أن قبل أن ينظر هذه النظرة قال ولست أبالي وشوف بيخاطب ربه جل وعلا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع أنا ما يهمنيش هتقتل فين ولا إزاي المهم لو هتقطع حتت عشانك يا ربي أنا مستعد ثم نظر إلى المدينة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام الزيادة ديت ليست عند البخاري وإنما في مغازي موسى ابن عقبة فاستدار النبي من من المدينة تجاه مكة وقال لأصحابه وعليك السلام يا خبيب الآن قتل خبيب أمثلة عظيمة جدا من أناس فعلا امتلأت قلوبهم حبا لله سبحانه وتعالى والأمثلة أكثر من أن تحصى لكن فرق كبير أخوي حبيبي بين أن إنسان عاش حياته لله بين أن إنسان مات وهو ساجد بين يدي الله وبين واحد تاني مات وهو في حضن حبيبته بين إنسان مات وهو رايح لمعصية وبين عمر بن الخطاب اللي مات قتل وهو يصلي صلاة الفجر وبين علي بن أبي طالب الذي قتل وهو ينقذ الناس لصلاة الفجر وبين عثمان بن عفان الذي قتل وهو يقرأ القرآن بعد صلاة الفجر فرق كبير جدا جدا بين اللي عاش لله وبين اللي راح ينتحر عشان المطرب اللي بيحبه مات او الممثل اللي بيحبه مات او حد من حبايبه مات فرق كبير جدا جدا عشان كده بنقول تحب مين تحبه ليه وتحبه ازاي شباب وفتنة الحب اولى من يحب هو الله سبحانه وتعالى هنكمل موضوعنا ان شاء الله الحلقه القادمه ان شاء الله اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا وان يجمعنا واياكم على الخير دائما ومن بكره ان احيانا الله سبحانه وتعالى آه، سنبدا في رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله عز وجل أن يجعلها رحلة مباركة إن شاء الله سنتناولها براحتنا بقى ناخدها في 50 حلقة ناخدها في 60 حلقة مش عايز حد يستعجلني أنا عايز نعيش مع الرحلة من الألف للياء لن أتناول مرحلة دون مرحلة ولن أركز على شيء دون شيء هاخدها من الألف للياء لحد ما ننتهي إلى الجنة إن شاء الله ونقضي أيام في الجنة ونعيش فيها إن شاء الله ونشوف إزاي تكون رحلة إلى الدار الآخرة إزاي منذ أن خلقنا الله وإلى أن نجلس في الجنة على الأرائك إن شاء الله جل وعلا أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الخير دائما وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته